والابن والروح القدس الإله الواحد أمين حلقة جديدة من برنامجكم أسألك فتعلمني وتساؤلات في الكتاب المقدس وصلنا إلى تكوين 27 وناخد سؤال بيسأله أم، إسحاق لولاده بيقول من أنت يا يا ابني في عدد 18 دخل إلى أبيه وقال يا أبي فقال ها أنا ذا فقال له من أنت يا ابني السؤال ده كان له قصة أغلبكم عارفها إنه لما اسحاق كبر وعجز وما بقاش بيشوف حب يدي بركة ودعوة لولاده عيسو كان البكر بحكم انه نزل من بطن امه الاول وبالرغم ان هو باع البكورية يعني لا يستحق ان يكون بكر انما ابوه ما يعرفش وحتى لو عرف يمكن ما خدهاش في اعتباره فقرر يدي البركة للبكر وبالتالي عيسو هو اللي هياخد البركة فقال له يا ابني روح اصطاد لي صيدة كده واعمل لي طبخة حلوة عشان يعني أباركك أمه سمعت الكلام فراحت ليعقوب وقالت له ليه أخوك ياخد البركة واضح طبعا أن كان يعني عيسو وأبوه في جنب ويعقوب وأمه في جنب وطب- ده انفصال في البيت مش طبيعي إنما يعقوب مشي ورا نصيحة أمه و- وعجبه الكلام لأن هو عاوز يتفوق وعاوز يتميز وحاسس أنه دلوقتي تحق له البركة لأنه خد البكورية وإن كان طبعا خدها بطريقة ملتوية وهنا هياخدها بطريقة ملتوية أكثر فأمه قالت له اعمل آه، البس لبس أخوك وادخل وقول أنا عيسو أبوك مش بيشوف قال لها لحسن يعرف وي- واخد لعنة قالت له لعنتك عليا يا ابني دخل يعقوب لابس لبس عيسو وأبوه مش بيشوف فلما دخل قال له من أنت يا ابني عادة اللي مش بيشوف بيميز الصوت كويس فأول ما يعقوب قال له يا أبي غالبا إسحاق أدرك أنه ده يعقوب لكن هو مش متوقع يعقوب يدخل عليه دلوقتي فقال له من أنت, من أنت يا ابني فقال يعقوب لأبي أنا عيسو بكرك قد فعلت كما كلمتني قم اجلس وكل من صيدي لكي تباركني نفسك فقال اسحاق لابنه ما هذا الذي أسرعت لتجد يا ابني إذا الأب تشكك من أول لحظة الصوت مش هو وجت جت بسرعة قوي عادة اللي يطلع يصطاد ده مش هيجي في ساعة يعني أأنت فقال إن الرب إلهك قد يسر لي يعقوب بيقول لأبوه كده فقال اسحاق ليعقوب تقدم لأجسك يا ابني ده يؤكد إن هو متشكك أأنت هو ابن عيسو أم لا فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه فجسه وقال الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يد عيسو لأن كانت حطت منط شعر المعيز على ايديه عشان عيسو كان مشعر بدرجة ملحوظة فهو لما جسه شم ريحة لبس عيسو و... وحطت ايديه على ايدين عيسو او ايدين يعقوب فحس ان الملمس بتاع عيسو ال- اشعر ولم يعرفه لان يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسو اخيه فباركه فقال هل انت هو ابن عيسو فقال انا هو كانه بيراجع لاخر مره قبل ما يديله البركه ايه قيمه السؤال ده بالنسبه لنا من انت يا ابني التعبير اللي قاله ابونا اسحاق ده يخوفنا شويه الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدي عيسى يعني ايه يعقوب بعد كده هو رجل الله هو قديس الله بنقول يعقوب اسرائيل قديسك يعقوب رمز للتوبه وحياه الصلاه والالام مش في المرحله دي المرحله دي كان كذاب ومخادع واناني لكن يعقوب شاف المسيح وقدم توبة عيسو استمر في طريق العصيان والعالم والشهوات فطريق عيسو طريق دايما الدنيا وطريق يعقوب هو طريق التوبة يعقوب بتدبير إلهي استحق البركة ليكون رمز لكل من يؤمن ويتوب ويتقدم للبركة لكن الكلمة اللي قالها أبونا إسحاق مين أنت يا ابني؟ أنت مين بالظبط؟ أنت عيسو ولا يعقوب؟ السؤال لينا احنا بقى انت مين يا ابني انت ابني ولا ابن العالم انت شبه يعقوب التائب رجل الصلاة المصارع مع الله رجل الدموع رجل الصليب رجل الرؤى ولا أنت عيسو بتاع الصيد والأكل والشرب وستات العالم من أنت فلما جاوبه قال له لا أنا عيسو ابنك هو طبعا ما بيقولش الحقيقة فأبونا إسحاق قال له الصوت صوت يعقوب لكن الإيدين إيدين عيسو عاوز أخدها من زاوية تأملية أحبائي وأقول إيه ساعات الصوت يكون صوت يعقوب لكن الإيدين إيدين عيسو يعني إيه أنت مين يا ابني إذا كنت ابن ربنا يبقى صوتك صوت ولاد ربنا وإيديك إيدين ربنا ما تقولش حاجة وتعمل حاجة تانية ما تناديش بالفضيلة والأخلاق ما تبقاش بتخدم في الكنيسة وحياتك في الشغل مليانة لخبطة أنت, أنت مين بالظبط أنت تبع مين الهوية المسيحية مفقودة عند ناس كتير قوي حتى أن ربنا ممكن يسأل واحد كده من أنت يا ابني من أنت أنت ابني بجد ولا واحد تاني أنت ليه لي ليك وشين ساعات الواحد يبقى له وشين كده وش يتراءى به أمام الناس أنه متدين وأنه رجل الله وأنه صاحب كلمات روحية وأنه يعني عدى العيب ووش تاني تلاقيه يحب الشر ويحب الخطية ويحب الأكل والشرب ويحب الفساد ويبقى بعيد كل البعد عن الله فقال له هو أنت مين بالظبط الصوت صوت يعقوب يعقوب يرمز للمسيح بالرغم من أن حياته الأولى كانت كلها شر لكن بعد التوبة تقدس وتنقى فيرمز لامتداد الإيمان إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف فكان يعقوب رمز برضه لأنه أبو الأسباط فرمز للرأس رأس الكنيسة المسيح فهنا الصوت صوت يعقوب يعني صوتك يا ابني زي صوت المسيح بتتكلم ساعات كلامه بتقول آيات من الإنجيل حافظ تراتيل وألحان لكن إيديك بتقول حاجة تاني إيديك فيها دم إيديك فيها شر لأن عيسو كمان مش بس كان صياد حيوانات كان صياد يعني كان عاوز موت يعقوب في وقت من الأوقات هو أنت مع مين بالظبط دي تتقال مثلا على اليهود اليهود في زمن المسيح ورؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين الصوت صوت يعقوب والإدن إدن عيسو لأن هم يتباهوا أن هم شعب الله ويفتخروا مثلا بتقديس السبت إنما عمليا على أرض الواقع هم لعلة يطيلون الصلوات وهم ناس يعني يأكلون بيوت الأرامل واليتامى والناس كلهم شر من أنت يا ابني أنت مين بالظبط خلي الواحد فينا يحاول يصالح الوشين على بعض بلاش يا أحبائي الواحد يبقى له شكل بعيد تماما عن حقيقته هو ده الرياء والرياء غير مقبول عند الله وانتم عارفين أن عيسو لم يستحق البركة لأنه باع البكورية أما يعقوب وإن كان خد البركة إنما خد معاها آلام شديدة جدا بسبب الكذبة دي وعاش حياته في مرار واتكذب عليه كذبة أصعب من الكذبة اللي كذبها أه ولاده في يوم من الأيام قالوا له ابنك مات على يوسف وفضل يبكي ويتألم على ابنه الوحيد الحبيب ويوسف كان عايش إذا احنا هنا مش بنقول إن يعقوب أفضل من عيسو إنما احنا بنتأمل في فكرة هو أنت صوتك زي إيديك هو أنت ريحتك زي حقيقتك ولا أنت إيه بالظبط هل تحمل رائحة المسيح الزكية هل تحمل كلام المسيح الحلو هل أيضا تحمل سلوك المسيح ساعات بيبقى عندنا زي انفصام في الشخصية كده يعني أب يبقى راجع من الكنيسة صلي القداس سمع وعظة وفرحان بعدين يدخل بيته كأنه شخص آخر يزعق ويشخط وأناني ويجايب سيرة الناس ويكذب على التليفون من أنت يا ابني أنت مين أنت اللي كنت في الكنيسة بتتناول ولا أنت يا عيسو بتاع الدنيا أنت مين فيهم بالظبط أو خادم يكون بيخدم ونشيط جدا في خدمته بيحبوه عياله ومجتهد وبعدين تلاقيه في قعدة تاني يفتخر بخدمته ويتريق على الخدام التانيين ومش عاجبه العجب وشايف نفسه أحسن واحد ومش عارف يحب أقرب الناس ليه من أنت يا ابني أنت يعقوب اللي عيسو ما ترسيلك على بر أنت مين بالظبط على نفس هذا المعنى تلاحظوا أن ربنا يسوع قال لنا في الأمثال إن في ناس هتبقى عاوزة تدخل السماء لكن مش هتدخل وهيجوا يقولوا للمسيح إحنا عارفينك وإنت عارفنا إنت بشرت في شوارعنا إنت علمت إحنا أكلنا وشربنا قدامك هيقول لهم اذهبوا عني لا أعرفكم إزاي ما تعرفهمش يا رب بل كانوا ماشيين وراك وفي حتة تاني يقول باسمك تنبأنا باسمك صنعنا قوات باسمك أخرجنا شياطين اذهبوا عني لا أعرفكم ليه من أنت يا ابني ابني هو اللي يعمل اللي أنا بقوله ابني مش يقول كلام بس ابني لازم يعمل كمان بالكلام اللي بيقوله عشان كده القديس يوحنا يقول لا لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق أحيانا التعليم اللي احنا بنعمله ده يبقى سهل لكن الحياة حسب التعليم أصعب ربنا يسوع قيل عنه جميع ما ابتدأ يسوع يعمله ويعلم به وقال في الموعظة على الجبل الإنسان العظيم فعلا هو الذي يعمل ويعلم أما اللي بيعلم بس ده يدعى أخير في ملكوت السماوات نحتاج دايما أن الواحد يسأل نفسه الصوت صوت يعقوب يعني الكلام اللي شكله حلو لكن الإيدين إيدين ممكن تبقى عيسو هنا كل أنواع الرياء والمحاباة والمداهنة يتقال عليها المعنى ده الصوت صوت يعقوب لكن الإيدين إيدين عيسو يعني يهوذا نفسه وهو يتقدم ليقبل المسيح له المجد ويقول له السلام لك يا سيدي الصوت صوت يعقوب لكن الإيدين فيها دم إيدين فيها عيسو إذا الجماعة اللي بيتقدموا للمسيح يقولوا له أيجوز أن نعطي الجزية لقيصر أم لا يجوز؟ واحنا عارفين انك انت جاي من ربنا وبتقول كلام ربنا الصوت صوت يعقوب لكن الايدين فيها مؤامرة فيها كذب فيها خداع ساعات الرياء بيبقى منتشر جدا في مجتمعاتنا الكنسية للأسف ناس تبتسم في وش بعض وفي ظهر بعض تتكلم على بعض الناس تنحني أمام الكاهن وفي ظهره تعيب فيه الناس تخدم مع بعض وكأنها فريق متكامل متحاب وهم مش بيحبوا بعض من أنت يا ابني لو كنت ابني كنت تبقى شبهي تحب من جوه وتحب من بره عشان كده ربنا يسوع له المجد قال أيها الفريس الأعمى نقي أولا داخل الكأس والصحفة حينئذ يظهر خارجهما أيضا نقيا خلي صوتك زي إيديك زي قلبك زي ريحتك كل حاجة فيك تمثل المسيح الساكن فيك سؤال آخر جاي في نفس الإصحاح بقية القصة انتوا عارفينها ما بين يعقوب وعيسو يعقوب خد البركة وعيسو جه متأخر وداخل فاكر نفسه بقى ايه عمل اللي عليه ومنتظر بركة أبوه ويقول الكتاب حدث عندما فرغ إسحاق من بركة يعقوب ويعقوب قد خرج من لدن إسحاق أبيه أن عيسو أخاه أتى من صيده فصنعه أيضا أطعمة ودخل بها إلى أبيه وقال لأبيه ليقم أبي ويأكل من صيد ابني ابنه حتى تباركني نفسك فقال له اسحاق أبوه من أنت تاني بيسأل نفس السؤال لأنه هو سأله من ساعة أو ساعتين وكان وتقال له أنا عيسو وهو كان يعقوب فقال أنا ابنك بكرك عيسو فارتعد اسحاق ارتعادا عظيما جدا وقال فمن هو الذي اصطاد صيدا وأتى بي إليه فأكلت من الكل قبل أن تجيء وباركت نعم ويكون مباركا عندما سمع عيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا وقال لأبيه باركني أنا أيضا يا أبي فقال قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك فقال ألا إن اسمه دعي يعقوب فقد تعقبني الآن مرتين أخذ بكوريتي وهو هو ذا الآن قد أخذ بركتي برضو خلينا نقول حاجة هو ما خدش البكورية بالسرقة مرة دي آه ممكن يكون سرق لكن أنت يا عيسو اللي بعت البكورية أنت اللي استخفيت بها واستهترت بها ويأتي السؤال هنا ثم قال أما بقيت لي بركة عيسو بيبكي من حرقة من مرارة جواه وبيقول له أما بقيت لي بركة تعال نشوف العهد الجديد علق على الكلمة دي وقال إيه لأنه بعض الناس بتعتبر عيسو مظلوم قديس بولس الرسول في عبرانين 12 بيقول كده لئلا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون لئلا يكون أحد ذانيا أو مستبيحا كعيسو الذي لأجل أكلة واحدة باع بكوريته فإنكم تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرث البركة رفض إذ لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموع السؤال بتاع أما بقيت لي بركة هو أنا مش هيجي لي بركة وأنا مش هكسب حاجة في الآخر هنا معلمنا بولس بيشرحها بطريقة جميلة بيقول لما أراد أن يرث البركة رفض ترتيب إلهي أن ربنا يرفض أن يأخذ عيسو البركة لأن هو باع البكورية من الأصل ولأن حياته كلها ما تست... ما تستاهلش البركة وصف بهنا بأنه زاني ومستبيح فعارفين أن عيسو خرج مش تائب ده خرج بروح الانتقام عاوز يموت يعقوب لأن عيسو هنا خرج بره الإيمان بتاع إبراهيم وإسحاق والتواضع اللي في إبراهيم وإسحاق والمحبة اللي كانت عند أبونا إبراهيم وإسحاق هو واخد روح العالم عاوز الحاجة لنفسه بيبص لكل حاجة نظرة مادية بحتة فهنا حتى لما تمنى ياخد البركة باصص لها حاجة أرضية وراحت منه ما اعتبرش ده ألم على وشه نتيجة أعماله اعتبر ده سرقة وهو لازم ياخد بحقه وقرر الانتقام فبيقول لما أراد أن يرث البركة رفضه إذ لم يجد للتوبة مكانا كلمة تخوف لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموع هو ممكن الواحد يتوب ولا يجد للتوبة مكانا أيوة ممكن بس مش هنا الآباء علمونا أن طول ما أنت عايش عندك فرصة توب لكن اللقطة دي أو الموقف ده بيفهمنا أنه قد ينتهي زمان التوبة وبالتالي لو انتهى زمان التوبة أو انتهى العمر تيجي تقول ما بقيت لي بركة يتقال لك لا مالكش بركة ليه؟ أنت مش عشت في بيت أبوك عشرين تلاتين سنة وكان عندك فرصة تحب وتعمل خير وتتعلم من أبوك وجدك وتعيش في البركة أنت رفضت البركة مش مرة مرات ما ساعدش للبركة ما اهتمتش بيها جاي دلوقتي تطلبها يبقى هنا معاد طلب البركة أو معاد طلب الغفران بيفرق بمعنى إيه؟ الإنسان طول ما هو عايش عنده فرصة يتوب ويطلب البركة ويصلح موقفه لآخر لحظة في حياته لكن قد تنتهي الحياة ويجي السؤال أما بقيت لي بركة تبقى الإجابة مؤسفة لا لم تبقى لك بركة ليه؟ لأنك عشت حياتك كلها رافض البركة مستهين بعتها وفضلت على البيعة دي على طول فضلت مستبيح أو زاني ولا يعنيك البركة جاي دلوقتي بتطلبها ليه زي الغني والعازر الغني طلب الرحمة لكن بعد فوات زمان طلب الرحمة قال لابونا إبراهيم بعد ما ماته ما تبعت لي العذر يبل لساني بنقطة مية قال له مش هينفع مش هينفع أما, أما هناك رحمة الرحمة ليها زمانها لكن جاي دلوقتي تطلب بركة أو رحمة وأنت ضيعت زمان البركة والرحمة الحقيقة آية تخوف أو سؤال مهم أما بقيت لي بركة أؤكد لك يا ابني بقيت لك الآن بركة دلوقتي ليك البركة دلوقتي ليك الرحمة دلوقتي عندك الفرصة زمان التوبة زمان الدموع ما تضيعوش لأنك لو لم تبكي الآن ستبكي إلى الأبد ولم لم تستفيد من توبتك الآن ليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر ولو طلبتها بصراخ مش هتاخدها لكن دلوقتي كل دمعة من دموعك غالية عند ربنا كل توبة بتقدمها كل صرخة كل صلوة ليها قيمتها فبلاش تقول السؤال ده متأخر خليك حريص على البركة بدري ما يبقاش المريض قصادك والمريض ده له بركة وانت مستهين بخدمته سمعت الكلمة دي من واحد أهمل والدته أثناء مرضها وفضلت إيه مريضة وتتعذب وتقول له ما تيجي تسأل عليا وهو مش مهتم ولما رقدت جيب دموع يقول خسارة راحت بركتها ما لحقتش اخد بركتها طب يا ابني مش كانت قصادك قعدت تقول مشغول مشغول مشغول مش كنت تستفيد ببركتها بركة خدمتها وهي مريضة لكن دلوقتي جاي تدور على البركة بعد ما خلص العمر إذا السؤال أما بقيت لي بركة يا ابني البركة كتير الصلاة فيها بركة والكنيسة مليانة بركة وعمل الخير كله بركة والخدمة فيها بركة الحق اغرف من البركة لئلا تأتي الساعة اللي تقول أما بقيت لي بركة حتى لو طلبتها بدموع لن تأخذها وإلى لقاءات أخرى لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد